بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يتقبل منا ومنكم ها يا جماعة أخباركم إيه الناس داخلة رمضان كده والهمم عالية والنوايا عالية خلي بالكم الحديث جميل جدا ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة كل ليلة من رمضان عتقاء من النار وخلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى كريم لو أعتقك الليلة دي لو أعتقك السنة دي مش هيأسرك بعد كده ابدا خلاص الرقبه دي اتفكت من النار كان كان في سلسله واخدها الى النار فاتفكت الرقبه مبروك اعتقت ولله عتقاء من من النار في رمضان وذلك كل ليله كل ليله في سجل الاسامي فلان اعتقت فلان اعتق فلان اعتق يا رب يا رب تكون الليله دي اسمي واسم حضرتك واسم حضرتك ان شاء الله من العتقاء الحقيقه حلقه النهارده بتتكلم عن قاعدة جديدة استشعر قيمة الأسرة عشان تبدأ الدافع إيه؟ ده احنا بنتكلم على حاجة غالية قوي قوي قوي قوي قوي هتقولي اه طبعا ما انا عارف ان الأسرة حاجة مهمة لو عرفت هي غالية عنده قد إيه؟ تتهز السماوات والأرض عشانها ويرضى عنك رضا مضاعف عشانها وقامت عليها البشرية ياه دي حلقة النهارده ليه؟ اصل احنا يا جماعه بقى عندنا استهانه بالاسره جامده قوي كميه الطلاق يبقوا يبقوا يتطلقوا لما تبص اتطلقوا على ايه ايه الهيافه دي اتطلقوا عشان كده اتطلقوا بعد بعد 6 اشهر من الجواز ولا بعد 10 سنين من الجواز ولا بعد 30 سنه من الجواز عشان كده ايه ده ليه كده ولما تسالهم هم هم بعد الطلاق يقول لك احنا مش عارف احنا احنا ليه كانت دماغنا صغيره كده لان الاسره قيمتها هينه لما تسال ابن انت مين اغلى عندك اسرتك ولا اصحابك ويسكت ويبقى مش عارف يرد بس في دلائل بتقول هو هو اسراره عند مين ده ابوه يقعد ينصحه نفس النصيحه سنتين مش راضي ينفذ صاحبه يقولها له في اسبوع يعملها الاسره قيمتها قل قل في عينينا قل في احساسنا سهوله اختلاف الاخوات يتخانقوا مع بعض ويقعدوا بعد موت ابوهم وسايب لهم المصنع يتخانقوا ويفككوا المصنع ويحاربوا بعض ويمنعوا اولادهم يتصلوا ببعض فانا جاي اقول لكم يا اللي هانت عليكم الاسره في رمضان عايزين تعتقوا في رمضان عايزين رضا ربنا عايزين اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار عايزين تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار اسرتك لازم تكون اغلى حاجه عندك لانها اغلى حاجه على رب رمضان سبحانه وتعالى طيب نبدأ ازاي نبدأ نشوف هي غالية قد ايه عند ربنا تيجي نستعرض التاريخ تاريخ البشرية تيجي نستعرض تاريخ الانبياء تيجي نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف هي غالية على ربنا قد ايه تحبوا نبدأ منين نبدأ منين الأسرة غالية نبدأ من من سيدنا محمد ولا نبدأ لا قبل كده شوية سيدنا إبراهيم ولا تحبوا نبدأ من قبل كده بشوية سيدنا ها تيجوا نبدأ لا نبدأ من أول البشرية تنسين البشرية أولها آدم وحواء أولها أسرة على فكرة كان ممكن ربنا يخلقهم رجالة كتير وستات كتير قادر ولا مش قادر يعني يتفتح المشهد الأول في الأرض على إيه رجالة وستات مين اللي خلقهم ربنا ويبدأوا يتعرفوا على بعض وبعدين لا لا لا الكون لازم يفت... الأرض دي لازم تتبدي بأسرة آدم وحواء وهي مخلوقة منه من طينة واحدة مش من طينتين الأرض لازم تخرج من رحم واحد شوفوا الفكرة اللقطة الأولى في البشرية أسرة احنا أنشأنا مؤسسات كتير عملنا حاجة اسمها نقابات وحاجة اسمها نوادي وحاجة اسمها شركات و... لكن أول مؤسسة في الوجود أوجدها وأنشأها رب العالمين الأسرة وهي أقوى الكلام ده كله احنا ابتدينا الكون بأسرة خلي بالك وكأن الأرض عشان تشتغل المركز بتاعها اللي ثبت عليه هو الأسرة مجتمعات وأمم وقبائل قايمة على الأسرة طب اديك مشهد تاني الارحام العيله الكبيره الاعمام والاخوال انت ناسي ان اول لقطه في الخلق برضه الاسره ازاي لما خلق الله الخلق قبل ما ينزل ادم للارض قامت الرحم فتعلقت بالعرش يا ناس يا اللي مقطعين خلالكم واعمامكم يا اللي ما بتسالوش على بعض يا اخوات يا اللي اتخانقتوا بعد ما ابوكم مات قامت الرحم قبل ما ننزل يا جماعة فتعلقت بالعرش مجسدة وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة بستعيذ بك ان هم يقطعوني فقال لها الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فقالت رضيت يا رب فقال لك ذلك ده قبل ما نيجي وبعدين طيب دخلنا الجنة لسه الأسرة الشفاعة في ال- في الجنة للدرجات أنا جدي في منزلة عالية وأنا في منزلة واطية ها ايه اللي ممكن يخليني الحق بمنزله جدي في الجنه انا في منزله عاليه وابويا في منزله واطيه امي في منزله عاليه والبنت في منزله واطيه الحفيد تحت والجد فوق كل دول ربنا تبارك وتعالى يجمعهم في درجه واحده في الجنه بشفاعه الاسره والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان شويه يعني كده الحقنا بهم ذريتهم كله مع بعضه لازم العيله تبقى مع بعضها وما وده مش موجود غير الاسره الحقنا بهم ذريتهم كل الجمع مع بعضه على اعلى واحد في العيله لمين دي غير للأسرة مش لح... شفتوا غالية على ربنا قد ايه انت صايم انت عايز ترضي ربنا انت عايز تعتق طب ما انت عندك سكة للعتق ما حدش شغال عليها كلنا شغالين على السكك الفردية انا انا عاي... انا عايز انجو في رمضان طب ايه رأيك انك تقول يا رب اعتقني السنة دي بلم شمل العيلة ده هدف برنامجنا انا على فكرة مش هدف برنامجنا الغاء المشاكل الاسرية مش ممكن دي حاجة بشرية انما هذا ب- برنامجنا كفايه انعزال كفايه انعزال كل واحد في اوضته لوحده حتى جوه السرير اللي راجل ومراته كل واحد في جزيره لوحده كفايه انعزال لان لو وقف الانعزال مشاكل الاسره ما تتفاقمش تنزل فيبقى عملنا حاجه كبيره رضينا ربنا بحاجه كبيره قوي يوم ما بتقوي الاسره انت بتقوي المجتمع انت بتقوي الاسلام انت بترضي النبي انت بترضي ربنا انت بتعمل حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي في موازين السماوات والارض وخلي بالك العقد الوحيد في عقود كتير احنا بنمضيها عقود شركات وعقود العقد الوحيد اللي ربنا قال عليه عقد غليظ يعني تتهز السماوات والارض لو بوظته عقد الجواز سماه ميثاق غليظ مش عقد كمان ما سماهوش عقد ميثاق شوفوا كلمة ميثاق الدول بتستخدم كلمة الميثاق عشان تقنع الشعوب ان الموضوع ده مش هزار شوف الآية تقول لك إيه وأخذنا بيتكلم على الزوج والزوجة يوم يوم العقد يوم ما اتفقوا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يوم ما حطيت إيدك في إيد حماك وقال لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله دي كلمة كبيرة كلمة تتهز بيها السماوات والأرض تخيل حطت الإيد دي يا رجاله وانتوا رايحين تتجوزوا ما تستهونش بيوم كاتب الكتاب وانت بتحط ايدك اوعى تاذيها بعد كده انت خنت كتاب ال- انت انت انت, انت متخيل انت عملت فيها ايه انت ما عملتش فيها انت انت عملت في نفسك انت عملت حاجه ميثاق غليظ على فكره كلمه ميثاق غليظ ما جاتش في القران الا ثلاث مرات مره على الانبياء ربنا بيقول للانبياء واخذنا منكم ميثاقا غليظا ومره لبني اسرائيل لما ربنا قال لهم انتم مسؤولين عن اصلاح الارض واخذنا منكم ميثاقا غليظا والثالثه يوم الجواز انت ومراتك ما جاتش في القران الا الثلاث مرات دول ها يا جماعه ممكن تاذيها بعد كده ممكن تظلمها ممكن تاذيه بعد كده ميثاق غليظ انا عارف ان انت سمعت كل كلامي ده وهتقول لي اه والله كلام جميل بس كلام نظري يعني اه ماشي كلام حلو بس مفيش حاجة عملية يعني لا في حاجة عملية كبيرة مش كفاية ان ربنا كان يقول لنا المعاني اللي انا قلتها دي ككلام نظري عشان تحس بقيمة الأسرة وتتحرك لا كان لازم حاجة تانية حاجات وانت بتعملها عملية تفكرك بالأسرة ايه ده حد جابها وياخد حد يعرف انا بتكلم على ايه حاجات عملية تعملها تفكرك بالأسرة فتاخد ثواب اسهل شوية عبادة لما تعملها تفكرك بالأسرة محدش جاب خالص طب عباده من احب العبادات حد بقى ايه الحج الحج فكر كده في الحج معايا الحج كله علاقات اسريه يعني ايه ربنا خلانا نعمل حاجه عمليه الحج كل خطوه في الحج بتفكرك بالاسره ايه ده ايه الكلام الجديد ده هو الصفا والمروه ده ايه مش دي ام كانت ملهوفه على ابنها مش دي أم كانت رايحة جاية عشان ابنها الرضيع إسماعيل هيموت من العطش وعايزة تسقيه ومش عارفة وبتدور على مية في منطقة مهجورة والولد بدأ يصرخ فاضطرت تجري بين الجبلين سبع مرات الصفا والمروة تدور على ميه سبع مرات كل كل مره نص كيلو ايه الجهد ده ده احنا بنكون تعبنا وبتيجي في حته معينه لما تسمع صوت صريخ ابنها لانها لما بتبعد عنه ما بتسمعش الصوت لما تيجي في حته معينه تسمع صوت صريخه فتجري لدرجه ان الاسلام يقول لك لما تيجوا في الحته دي اجروا اللي هي بين الميلين الناس اللي بتحج وبتعتمر بين النيون الاخضر يقول لك هنا هاجر كانت بتجري اجري قلدها بالظبط ايه الصفا والمروه كانه بيقول لك يا حجاج يا معتمرين لما تعتمروا افتكروا امكم حد يتخيل مشاعر ام تتجسد في عباده يا بيفكرك بيفكرك بامك شايف لهفه قلبها طب انت عامل ايه مع امك بقى لو انت اب وانت بتحج وبتسعى ممكن بعديها تحرم ام من, من, من ابنها او بنتها انت حجيت مشيت بين الصفا والمروه انت عارف ليه انت انت بتقلب هجر عشان في حاجه اسمها اسره غاليه على ربنا جسدها لك بعباده ايه يعني ام بتجري على ابنها ليه ربنا يخلينا اليوم القيامه حجوا ان احنا نعمل دي افتكر اسرتك امك لو انت ام وعامله توكيل للمربيه تربي ابنك فين مشاعرك من مشاعر هذا بتحجي وتعتمري ازاي بس لو انت ابن ومطنش امك هتقدر تروح تعتمر عايز تحج وهتعرف تسعى بين الصفا والمروه وانت بقالك اسبوع ما بتكلمهاش لو انت عيله مهاجره في امريكا واوروبا واهلك في مصر ولا في اليمن ولا في السعوديه وما بتسالش عليهم بقالك شهر واثنين هتعرف تحج في يوم من الايام هتروح الصفا والمروه ازاي طب دي واحده ندخل على اللي بعدها زمزم عايز تشرب زمزم عايز اشرب هو ايه زمزم دي دعوه اب ابراهيم ساب ابنه ومراته في الصحراء وخايف وربنا قال له ارجع لي فلسطين حاضر يا رب فراجع في الطريق حاسس بص حرقه قلبه وهو بيقول ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وتتفتح أبواب السماء بإجابة دعوة أب وينزل جبريل من السماء يضرب بجناحه عند قدم رضيع جناح ملك عند قدم نبي إسماعيل فتطلع زمزم اشربوا اليوم القيامة واعرفوا أن دعوة الأب مستجابة اشربوا اشربوا واوعى يا شباب تستهون بدعوة ابوك وامك يدعوا عليك تبقى كارثة بالعكس اجري عليهم وقول لهم محتاج دعوتكم دي ده انا بشرب زمزم ليوم القيامة كل اللي يشربوا زمزم لازم يعرفوا ان دي بدعوة اب يا جماعة ما تقروا ما تقروا ديننا صح شفت الاسرة غالية على ربنا قد ايه عبادة كبيرة القضية كلها قضية اسرية قضية اسرية طب كفاية ننقل على اللي بعدها ها اكمل معاك الحج الصفا والمروه زمزم الاضحيه اذبح هو ايه موضوع الاضحيه ده اب وابنه بينهم تفاهم عالي كل ما تذبحوا يا اباء ويا ابناء مش انتوا الراجل اللي هتذبح افتكروا العلاقه دي ده اب بيقول لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى انت ايه رايك ها يا اباء مين بيتعامل مع ابنه كده انت ايه رايك يعني لو لو لو اسماعيل قال له لا يا بابا انا مش عايزك تقتلني انا اسف هيذبحه ولا مش هيذبحه ده امر ربنا طب ما كان يجي من ورا من غير ما اسماعيل واخد باله ويقوم مخلص عليه لا ليه انا ما اتعودتش انا وابني نتعامل كده احنا اصحاب انا باخد رايه يا اباء فين الاب الصديق فانظر شوفوا فانظر ماذا ترى دي احنا هنقولها خمس ست حلقات جايين دي وراها شغل كتير شوف هي كلمه في القران عايزه قواميس تتشرح فيها فانظر ايه رايك يا ابني وبص الابن الطائع قال يا أبتي لأنه تربى على كده افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا سلام شفت أنا عايز البيوت إزاي أهو ده هدف البرنامج نفسنا تبقى علاقة الآباء بالأبناء كده ده طائع لأبوه وده بيشاور ابنه فكانت النتيجة اذبحوا كل سنة ليوم القيامة وافتكروا العلاقات الأسرية بين الأب والابن ايه رايكم يا اخوان عرفتوا دي يا جماعه واحنا في الصلاه بنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ايه وعلى ال ابراهيم ليه بنقول على ال ابراهيم دي عيبه عظيمه
وانتوا بتصلوا جوه الصلاة لازم تفتكروا العيلة عيلة محمد صلى الله عليه وسلم وعيلة إبراهيم وتقولها في كل صلاة في كل تشهد على آل محمد وعلى آل إبراهيم عايزينكم بكلام عملي بحج وعمرة بصلاة بتقول فيها آل إبراهيم كل صلاة هي هتبدأ بنفسك هتبدأ إن شاء الله أهلا بيكم ونكمل مع بعض واقفين على قيمة ال- قيمة الأسرة وبنقول إنها غالية قوي غالية على ربنا قوي شفتوا غالية قد إيه؟ تيجي نقول قيمة الأسرة والأنبياء حد شاف نبي من الأنبياء ربنا ذكره من غير ما يجيب البعد الأسري بتاعه يعني راجع كده راجع القرآن راجع قصة الأنبياء هتلاقي حاجة حاجة من خمسة يا يحكي لك عن الأنبياء كأزواج وزوجات آدم وحواء إبراهيم وسارة وبعدين إبراهيم وهاجر موسى وجوازه وقصة جوازه آه، عايز تشوف آه، اباء وابناء هتبص تلاقي ابراهيم واسماعيل هتلاقي داوود وسليمان آه، عايز تشوف اخوات هتلاقي موسى وهارون آه، هتلاقي عيسى وابن خالته يحيى عاي- عايز تشوف ايه وعايز تشوف انهي نوع من العلاقات عايز تشوف آه، علاقات آه، ام حنون على ابنها هتلاقي ام موسى وهتلاقي مريم آه، ابنة عمران عايز تشوف آه، اب وابن وبيتعاملوا مع بعض ومنسجمين في العلاقه مع بعض هتلاقي داوود وسليمان طب عايز تشوف اب وابن والاب مش عارف يتعامل مع ابنه هتلاقي سيدنا ابراهيم وابوه آزر عايز تشوف اب بيتفاهم مع ابنه رغم ان الابن مصر على الجحود والاب مصر على الحوار نوح وابنه عايز تشوف قصه خيانه زوجيه هتلاقي قصه آه، آه، امراه العزيز عايز تشوف اخوات بيأذوا باخوهم ان هم عايزين يقتلوه هتلاقي قصه يوسف وعايز تشوف اخت بتحب اخوها هتلاقي اخت سيدنا موسى وهي بتنقذه من بيت فرعون عايز تشوف اخ بيساعد اخوه هتلاقي موسى وهارون عايز تشوف ايه اي قصه اي م... شوف انت متخيل اي حاجه انت عايز اي موضوع يعني انت بتفكر فيه هتلاقي له reference هتلاقي ليه مرجعيه جايه منين جايه من قصص الانبياء لان كل حاجه موجوده عايز تشوف ام محرومه من الولاد و- وبتحن للابن هتلاقي اسيا مرات فرعون اللي هي ام الام البديله لسيدنا لسيدنا موسى كل انواع ممكن تتخيلها من العلاقات عايز تشوف جد وجده مشتاقين للاولاد ونفسهم يخلفوا عاطفه الامومه هتلاقي ام مريم و- وهتلاقي سيدنا زكريا وهو بيتمنى ال- الولد عايز تشوف خال بيحرص على بنت اخته ولا م- اخت مراته وبيرعاها وبيكفلها وكفلها زكريا هتشوف زكريا ومريم في الاخر لما تجمع كل قصصهم تطلع لك لوحه او خريطه اي حاجه انت عايزها في القضايا الاسريه تلاقي سكه اديك اديك امثله عشان تعرف ازاي ان قصص الانبياء قد ايه الموضوع غالي على ربنا القران ما سابش طيب علاقه الاخوات ببعضهم ايه اخبار علاقه الاخوات ببعضهم النهارده ولا حاجه كل واحد عايش لوحده إيه يعني ايه اخويا اصحابي طبعا إيه اخويا ده إيه؟ علاقه اخ اخ واخته ايه اخته آه، مين اخت بتفكر انا هقف جنب اخويا واساعده يعني ايه الكلام ده يا عم الكلام ده مش موجود في الدنيا طب طب تعالى نرجع بقى لقصه الانبياء اخت موسى وموسى هي اللي انقذته ازاي مش هو امه وهو رضيع رميته في البحر وراح لفرعون مين اللي رجعه لامه اخته ازاي بس الام الام العظيمه شوف الايه تقول لك ايه وقالت لاخته قصيه قومي دوري على اخوكي ما تقعديش كده حركت في البنت ده اخوكي ده لحمك ودمك قومي دوري على اخوكي فبصرت به عن جنب دخلت قصر فرعون حرضت نفسها لمخاطرة رهيبة وهي بنت ده أخويا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع مش راضي يضع- يرضع فالبنت لقيتها فرصة فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وربنا يقول لسيدنا موسى دي أختك دي عظيمة بص الآية ربنا بيفتخر بأخت موسى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناك إلى أمك تيجي نشوف بعد تاني زاوية تانية أخ وأخوه سيدنا موسى ربنا بيقول له روح لفرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ما قالش صاحبي أشدد به أزري يا رب جمدني بأخويا وأشركه في أمري خلينا شركة في الموضوع ليه؟ عشان أنا وأخويا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا الله هتقول لي دي علاقات مثاليه اتخانقوا في يوم من الايام مش سيدنا موسى اتخانق مع ها الزاويه الثالثه مش اتخانق مع هارون واخذ بلحيه اخيه يجره اليه لما بني اسرائيل عبدوا العجل وسيدنا موسى كان غايب وسايب هارون معاهم فقال له ازاي تسيبهم فقال يا ابن ام اول كلمه قالها له ايه افتكر امك امنا جمعتنا ما تشدنيش من دقني قدام أخ- قدام الناس فرجع على طول وقال رب اغفر لي ولاخيك ها، شفت الزوايا كلها وعشان ما تبقاش فاكر ان القران بس العلاقات المثاليه العكس اخوات عايزين يموتوا اخوهم يوسف واخواته مش كده مش كانوا عايزين يرموه في البير ورموه في البير و و و و و, و. وكل ده ايه عشان الشيطان تاني نفخ فيهم وكبر فيهم بالخطأ كبر الوهم اللي بيقول أبوكوا بيحب أخوكوا أكتر منكم كأن ربنا بيقول إشارة لكل أب وأم اوعوا تفرقوا في المعاملة قصة يوسف عشان تقول للآباء والأمهات المعنى دي الشيطان بيكبر اوعى تفرق حتى في الصور في جوه البيت ما تحط الصور لده أكتر من ده اوعى تفرق في الأحضان اوعى تفرق في القبولات اوعى تفرق في الطبطبة اوعى تفرق في الاهتمام ها يا جماعه شفتوا القران عامل ازاي؟ ها عايز اقول ايه؟ الاسره غاليه قوي. الاسره غاليه قوي قوي على ربنا. وتتجسد الاسره في قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف الحفيد هتلاقيه وهو مع جده عبد المطلب قاعد في ظل الكعبه ودله بي وجده بيسقيه الحنان اللي فقده بغياب ابوه. و- و- ويقعد معاه في ظل الكعبه، عايز تشوف النبي الابن تبص تلاقيه واقف على قبر امه بعد موتها بخمسين سنه خمسين سنه يعني خلاص الدموع اكيد انتهت يقف على قبر امه ويقول استاذنت ربي ان ازور قبر امي ويقف ويبكي حتى ابكى كل من حوله عايز تشوف النبي الاب تشوفه وهو مع فاطمه عرفت يوم موته ان هو هيموت لما ما قدرش يقومها يبوسها في قورتها لانه كان متعود كل ما تدخل عليه يقف لها بنته ويبوسها هنا شوف العاطفه مين اباء بتعرف تعمل كده دلوقتي مين بيبوس وبيحضن لبناته ولاولاده فلما ما قدرش يقوم عرفت ان ابوها عاي- هيموت النبي الاب اللي ما كان ما يخرجش من المدينه الجهاد او لمعركه الا ما يعدي اخر حد على بنته وما يرجعش المدينه الا اول حد يدخل بيته هو بنته فاطمه النبي الحمى اللي علشان يرضي جوز بنته يكفن حماد بنته وينزل لحماد بنته فاطمه بنت اسد ينزل في القبر بتاعها ويقلع العبايه بتاعته ويكفن حماد بنته في العبايه بتاعته تكريما لجوز بنته علي بن ابي طالب ولبنته، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول دخلت الجنه يوم يوم الاسراء والمعراج يوم ما عرج الى السماء دخلت الجنه فسمعت بها قرارا صوت وخدم وحشم وقصور فقلت لمن هذا؟ فقيل لحارثه بن النعمان كان بارا بامه فقلت ذلكم البر ذلكم البر، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول دخلت الجنه فرأيت ام سليم فقلت سبقتيني الى الجنه فقيل لي بما كانت ترضي زوجها، كانت بترضي جوزها في الدنيا وبتقف جنبه، النبي والاسره الاسره غاليه قوي قوي قوي قوي. يا جماعه يا اللي عايزين تعتقوا في الليله دي يعني خلي بداية عتقك إرضاء ربنا في أسرتك لأنها غالية عليه قوي اعتقني يا رب ب- بإن أنا حلم شمل أسرتي في كل الحاجات دي كأن المعنى ربنا بيقول لك الأسرة دي غالية قوي. غالية عليا قوي ها يا شباب مين بقى بعد كل الكلام ده مستعد تبدأ وخلي بالك من كتر ما الأسرة غالية على ربنا يدي عليها ثواب فوق اي ثواب على اي حاجه هتعملها لوحدك مفيش مقارنه دي الاسره تتكلم في إيه؟ اديك اديك امثله رحم الله رجل قام من الليل فايقظ امراته فصليا ركعتين ها انت ممكن تصلي 100 ركعه عشان ربنا يعني يكتبك كده حاجه عظيمه لكن راجل ومراته صلوا ركعتين فكتب عند الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعلى من اعلى مراتب الذكر ركعتين خفاف قل هو الله احد بس انا ومراتي ليه لان الاسره غاليه قوي على ربنا يعني انت عايز تقول لي ان انا لما احب مراتي معنى كده ان انا برتفع عند ربنا درجات يوه بالذات في زمن كثر فيه ال- كثر فيه الخيانه يقول النبي عبادة في الهرج في الضياع كهجرة إلي اللي يعبدني وقت ما الناس بتهرج وبتضيع كأنه هاجر من مكة للمدينة عشاني عرفت هي غالية قد ايه انا عارف ان في سؤال ممكن حضرتك تساله لي دلوقتي طب هي غالية كده ليه صح سؤال منطقي ليه قوي كده يعني يعني ليه الاسره غالية قوي قوي بالشكل اللي انت بتقوله ده اصل الموضوع موضوع له بعد كبير قوي يعني ايه هو ربنا خلق الارض ليه خلقنا ليه علشان معروف عشان نصلح الارض يعني احنا هدا- مطلوب مننا ايه انزلوا صلحوا الارض طيب صلحوا الارض ده موضوع سهل ده موضوع شق جدا ده السماوات والارض والجبال اشفقنا منها وخافوا يحملوها ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان مهمه شاقه مش كده اه متعبه قوي متعبه الاصلاح صعب قوي لان في شيطان وفي ابليس وفي شر فالاصلاح صعب طب وبعدين ربنا رحيم طب ال- ال- الكائن اللي ربنا خلقه ده ونزل يصلح محتاج ايه محتاج عاطفه عارف لما تيجي تخبط في حاجه في الارض كده جامد فيبقى في مخده محطوطه علشان تمتص الصدمه محتاج عاطفه العاطفه دي فربنا اوجد حاجه تولد عاطفه اوتوماتيكي سماها الاسره عشان تعرفوا تصلحوا انا رحيم بيكم هديكوا حاجه بتولد عاطفه علشان تقدروا الموضوع صعب وهو ربك رحيم عارف من اسمائه الرحيم الكريم خدوا الاسره دي دي منبع ال- كفايه ان انتوا تقعدوا تفضفضوا لبعض تستريحوا وانتوا بتصلحوا في الارض خدوا الاسره واوجد جواها مجموعه عواطف عاطفه بين رجل وامراه عاطفه خاصه قوي قوي قوي قوي بينهم علاقات خاصه جدا جدا جدا في اطار ربنا حطه اسمه الجواز التقوا مع بعض ادي اول عاطفه عاطفه مخصوصه بين ذكر وانثى بينهم جاذبيه جمعهم العمر كله بشرع ربنا وبكلمه ربنا اسمه الجواز ادي اول عاطفه واي علاقه تانية لازم تبوظ ولازم تنتهي بقرف و- وتعاسه طالما بره مؤسسه الجواز واسالوا اللي خانوا عاطفه بين راجل ومراته يحبوا بعض يحترموا بعض يعيشوا مع بعض وبعدين يخلفوا عيال فتطلع العاطفه التانية عاطفه الامومه حاجات ربنا بيقذفها كده من يوم ما اتخلق ادم ليوم القيامه هي كل ام تطلع لازم تحب مش بمزاجك مقذوفه فيكي في الجينات في الجذور عاطفة الأمومة العاطفة الثانية وبعدين تطلع عاطفة ثالثة عاطفة الأبوة بحب ابني وبعدين تطلع عاطفة رابعة ابني هيحب أبوه وهيحب أمه فبقت أربع أنواع من العواطف عاطفة رباعية راجل ومراته بيحبوا بعض أم بتحب ولادها أب بيحب ولاده أبناء بيحبوا أبائهم وأمهاتهم فمن العواطف الأربعة دي كل العواطف التانية فروع للعاطفة الأصل ومفيش عاطفة في الدنيا ومفيش قوة في الدنيا أقوى من عاطفة الراجل ومراته والآباء بأبنائهم هي الأربع عواطف دي اللي هتصلح الأرض ودي طريقة ربنا في الخلق ومفيش طريقة تانية عرفت ليه الأسرة غالية؟ لأن المهمة مش هتنفع إلا بالأسرة ولذلك الغرب يا جماعة الغرب قال لك مش محتاجين الأسرة نعيش من غير أسرة ليه؟ لأن الغرب لما حصلت الثورة الصناعية وبدأوا يطوروا وجدوا إن العلوم بتتطور بإيه؟ بالتطوير إن القديم نشيله ونحط حاجة جديدة فالدنيا تتطور فحبوا ينفذوا اللي حصل في العلوم في علم الاجتماع وفي العلاقات الأسرية فقال لك مش لازم أب وأم وولاد راجلين مع بعض اتنين ستات مع بعض بلاش أسرة خالص من غير ما يعملوا حاجة علمية أساسية يقارن الجديد بالقديم هو في العلوم مش محتاج يقارن الجديد بالقديم ليه؟ لأن التطوير باين ما كانش فيه عربية بقى فيه عربية أحسن ما كانش فيه تلفزيون بقى فيه تلفزيون ما كانش فيه نت بقى فيه نت فحب يعمل نفس الحكاية في العلاقات الأسرية من غير ما يقارن طب القديم ده أحسن ولا الجديد فاتلخبط وضاع وكأني بقول لكم يا أسر حافظوا على فطرة ربنا عايزين تكونوا مع مين في الحتة دي مش بقول لكم احنا عندنا اعظم حاجه نقدمها للبشريه اذا كان الغرب متفوق في حاجات فاحنا عندنا حاجات متفوقين فيها الاسره حاسس ان انت بين ايديك اغلى نعمه في الوجود ابويا وامي واخويا واختي وجدي وجدتي وان كل يوم في صفحه ال- ال- الحوادث او في صفحه الوفيات واحد بيموت من عيله بتزيد شعورك بالنعمه لو فقدنا الأسرة هيحصل إيه؟ خلونا نشوف ريبورتاج دوا عن أم فقدت ابنها مش عشان نزعل ولكن علشان كل واحد فينا يعرف قيمة الأسرة غالية قد إيه تعالوا نشوف
انا كنت ارتباطي بعمرو زيادة جدا جدا جدا عن اي ام في الدنيا لان هو ابني الوحيد
ممكن يكون ربنا عايز يعلم رتبتي او يغفر لي ذنوبي فخد ابني فرضيت بقضائه
انا فقدت امي وفقدت ابويا وفقدت ناس كتير بس الولد او الابن لا يمكن في شيء في الدنيا بيعادل لا يمكن
وبنقول له ان احنا آه، طالت الزمن او اسف هن- هنجيلك هنلتقي مع بعض وربنا ان شاء الله يعني نلتقي بيه معاه يا رب يكون في الجنه
لما خد البكالوريوس ودخل بيعمل ماجستير ودكتوراه وكان المفروض يسافر لندن مش قادرة أنا مش قادرة إنه يروح لندن بقيت يعني مش مش متصورة إن هو يسافر ويسيبني فبقوا يقولوا لي أنت هتقفي في طريقه لما لما يتوفى أنا مش متصورة إزاي قادرة أعيش من غيره طبعا انا راضية عنه راضية عنه خالص وبدعي له يعني قلبي ما بيحملوش ذرة غضب انا راضية عن كل حاجة في حياته كان هو في الراحة والجاية ي- يبوس ايدي ويقول لي راضية عني يا امي راضية عني اقول له راضية يا عمرو وبعدين يقول لي ده انا هدخلك الجنة كان يقولها كده انت عارفة انك هتدخلي الجنة بسببي وحشتني يا عمرو